بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم يقدم رؤية الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله والله أنا أحبكم في الله أنا أحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح أمين هل يجوز الاختلاف في العقيدة؟ هل هناك في العقيدة في مسائل العقيدة خلاف سائغ لأن الناس النهاردة لما بنقول عقيدتنا سلفية يعني إيه سلفية يا عم فؤاد يعني الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ليه ليه إحنا قلنا سلفية وسلف الأمة لأن ربنا أمرنا بذلك قال فإن آمنوا الخطاب للصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ربنا قال لنا امنوا زي ايمان الصحابه ربنا اللي قال كده مش انا اللي بقول يبقى لما نيجي نقول بقى لا عقيده السلف اسلم وعقيده الخلف اعلم واحكم يبقى الكلام ده غلط احنا عندنا ان عقيده السلف اسلم واعلم واحكم والله امرنا بذلك قال لنا اعتقدوا معتقدهم ونحن ليس لنا من الأمر شيء إن أمرنا الله لذلك لما نتساءل النهاردة لما ناس يقولوا لا الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة يبقى الكلام ده غلط الأشاعرة والماتريدية ليسوا أهل السنة أهل السنة هي عقيدة السلف عقيدة السلف اللي بتقول إيه قلناها المرة اللي فاتت أن الأسماء والصفات بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل أمروها كما جاءت القصة دي قلتها من 10 15 20 25 30 سنة إن كنا عند الشيخ أبو بكر الجزائري عليه رحمة الله وقال سأعلمكم اليوم مسألة تساوي كيلو ذهب بالطريقة بتاع الشيخ أبو بكر بقى ودخل في الدرس وبعد شوية قال سأعلمكم الليلة مسألة تساوي اثنين كيلو ذهب لحد ما وصل لستة كيلو ثم قال إذا سئلت فقل لا أدري المسألة دي تساوي ستة كيلو ذهب قل لا أدري الشاهد بقى السؤال هل اختلف السلف في العقيدة نعم هناك بعض المسائل التي التي اختلف فيها السلف لكنها نادرة وقليلة منها من مسائل العقيدة التي الخلاف فيها سائغ هل رأى محمد ربه ده سؤال عقدي هل النبي شاف ربنا ولا ما شافوش ها لسه قاعد اعلمك وفطمك برضه اتضحك عليك قول لا ادري انا ما اعرفش هو شاف ربنا ولا ما شافش قول لا ادري لكن لو درست المساله المساله فيها خلاف سيدنا عبد الله بن مسعود هم دول السلف بقى اهو سيدنا عبد الله بن مسعود والسيده عائشه سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول راى محمد ربه ولما لا تكون الخله لابراهيم والتكليم لموسى والرؤيه لمحمد صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه تقول من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الفريه يبقى الاثنين ده سيد ده ابن عم النبي ودي حبيبه النبي زوجة النبي اروح انا فين خلاص انا لا اعيب على احد اللي يقول شاف النبي شاف ربنا حقك مع سيدنا عبد الله بن عباس واللي يقول النبي ما شافش ربنا يبقى مع السيدة عائشة رضي الله عنها طب انت بتقول ايه يا محمد يا حسين يا يعقوب هم. آه لا إله إلا الله عيب ما تسألني السؤال ده يعني لما الكبار قالوا كده أنا أقول إيه؟ ت- ت- عايز تحطني في وسط دول أحكم بينهم ولا أحكم عليهم لا أنا ولا غيري المهم لو حد عايز يحكم هو حر يتبنى قضية حر أما أنا لا أدري أحبكم في الله يلا نروح بقى ما احنا خدنا مسألة في ستة كيلو ذهب آه، أنا بحبكم في الله وأتمنى على الله وأشتهي إن درسنا ده يستمر ويكون بال... بالأريحية دي مش آه، م- مش إيه، احنا مش جايين هنا نحارب ولا نتخانق احنا جايين لكي يرحمنا ربنا اللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها من رحمة من سواك اللهم أغننا بها عن رحمة من سواك اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة ورضيت عنا رضا لا سخط بعده آه، وصلنا في العقيدة الطحاوية إلى الفقرة رقم 35 قال الشيخ الإمام الطحاوي عليه رحمة الله والرؤية حق لأهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا قل لي هنشوف ربنا ازاي ما اعرفش كيف لا ادري طيب يعني واحد كده يقدر ينظر الى الله انا ما اعرفش هو ربنا قال لي وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فانا قلت زي ما ربنا قال قال ايه ناظره فانا بقول ناظره اسمع وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك احفظ الجملة دي لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ورسوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه اشتبهت علينا مسألة أردها يعني أرجعها إلى الخبير بها ليخبرني لكي يسلم لك دينك سلم يا مسلم سلم يا موحد سلم يا سني سلم ليه دايما دماغنا بتشت ليه دايما بنتطلع ان احنا نخوض ليه دايما بنعجب ان احنا نتكلم وان نفترض ونرد سلم إذ قال له ربه أسلم قال شفت إزاي أسلم أسلمت تعرف تعمل كده أسلم أسلمت ما سلم في دينه إلا من سلم سلم تفصيص المسائل وافتراض المفروضات والاجتهاد في ايجاد الايرادات والرد عليها ضيع استسلام المستسلمين عليكم بدين العجائز يعني ايه دين العجائز الايمان المجمل اني اشهد ان لا اله الا الله قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واؤمن مثلا هنا في المساله دي اؤمن بالرؤيه ايمان مجمل ان المسلمين ان المؤمنين ان اهل الجنه سينظرون الى الله بس وما دورش ورا المساله دي ولا نخرب في مسائل وراها سلم ربنا قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم انا شايف الواد اللي نايم هناك ده ما بيصليش على النبي مهما نزلت برضه شايفك استخبى وانا شايفك برضه صلي على النبي وربنا شايفك صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انكم سترون ربكم يوم القيامه هتشوف ينبغي ان تؤمن بذلك الفقرة دي من أهم الفقرات اللي تكتبها في ورقة كده بخط إيدك وتعلقها على مراية التسريحة وتعلمها لزوجتك وولادك وتسيبها كلمة باقية في عقبك فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفه وصحيح الايمان فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا اللهم ارزقنا التسليم سلم يا مسلم قل اسلمت اه اسلمت استسلم ربنا قال ما تقعدش بقى تقول طب ازاي ومنين وفلان قال وفلان عاد قلنا عليك بهذا الايمان المجمل قال الشيخ ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم لا يصح الإيمان إنك تؤمن آه هنشوفه كده لا ولا بفهم إنك أنت تقول معنى رؤيته يعني رؤية كرمه وبره وعطاؤه وعظمته و آه، ورؤية ما كان يخفى علينا من علوم لا لا لا لا لا وهم ولا فهم هي كده وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين اسمع اسمع اسمع ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه أصل قاعدة جامعة حد جامع مانع من لم يتوقع النفي والتشبيه بمعنى قلنا كده المرة اللي فاتت أن الله جل جلاله حين يقول يد الله فوق أيديهم لننفي ما ننفيش ما نقولش ليس له يد ولا نشبه ولا نقول يد زي دي لا نشبه ولا ايه ولا ننفي ومن لم يتوقع يعني يترك ويحترس ويحترز من النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه اصل الناس اللي بتأول اللي احنا قلنا انهم الاشاعره والماتريديه ومن, وال- ومن وافقهم اللي هو بيقول ازاي تقولوا بس وتلاقي الكتاب ده بيقولوا علينا الحشويه والمجسمه وال يقول لك ايه ازاي تقولوا ان لله وجه ولله يدين ولله اصابع ولله ساق ولله قدم وانا بمنتهى البساطه بقول له يا ابني هو انا اللي قلت يقول لي نحن ننزه الله عز وجل عن مشابهه خلقه اقول له وانا كمان بنزه يعني هو بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى آه، يقول سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق بلاش دي خلينا في في الالفاظ الصريحه الواضحه قال رسول الله في قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت قال حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن قطن تقول لي ازاي انت تقول قدمه ازاي طوعك قلبك يا اخي ت- زي ما النبي قال- قلبه طوعه مش النبي اللي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو قال النبي ولو ربنا قال لي يوم القيامة أنت ليه قلت قدمه أقول حبيبك يا رب اللي قال وأنا بريء خلصت انتهت فالشاهد من لم يتوقع النفي والتنزيه واحد يقول بقى ان تنزيه ربنا ما يصحش ان احنا نقول الله يعني انت بتعدل على ربنا يعني انت بتقول للنبي ما ينفعش انك تقول فان ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانيه منعوت بنعوت الفردانيه ليس في معناه احد من البريه وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات انا مش عايز اعدي ق- قصه رؤية الله جل جلاله النظر إلى وجه الله الكريم تعالوا نقرأ شوية من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ونقضيها الليلة دي جنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب يقول ابن القيم عليه رحمة الله وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده حديث في صحيح مسلم قال لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده آه الواحد نفسه يشوف شجرة مستها يد الرحمن مش عارف أقولها إزاي الواحد في الحاجات دي مع الحب بيخاف يغلط كنا بنقول لما سمعنا قول الله لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط الواحد نفسه في الجنة إن شاء الله ما هي في الجنة بقى لهم فيها إيه ما يشاءون يقول لي ل- لستنا الست مريم رضي عليها السلام ما تهزي لنا نخلة ناكلها في الجنة بقى ناكل من الهز بتاعك الجنة بقى اللهم ارزقنا الجنة يا رب هنقول لها هزلنا بقى نخلة كده عايزين ناكل آه، من هزتك أما تهز نخلة وينزل منها الرطب وناكل من الجنة ده ده دي معاني آه، لطيفة آه، تشتاق إليها قلوب المحبين لما يقعد كده يعيش في الجنة فما بالك إذا قيل لي هذه الشجرة غرسها الله بيده أقوم أقول أ- أ- إنني أريد أن أتتبع موضع يد الرحمن عايز أبوس موضع إيدين الرحمن عايز آه، غرسها الجبار بيده عايز أبوس موضع إيدين الرحمن عايز آه، غرسها الجبار بيده دون تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تكييف غرسها الجبار بيده دون تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل طيب بالله عليك لما يقولوا لك احي بقى بالسجاير عشان تشوف الشجره دي بطلت خلاص تبت قول تبت مش هتشرب تاني طب احلف والله ما هشربها تاني خلاص توكلنا على ادي واحد تاب اللهم تقبل يا رب اسال الله ان يثبت كل تائب يا حي يا قيوم ها عايزين اهو كده يعني ممكن الواحد في الدنيا دي يترك الترشيح لمجلس الشعب عشان يدخل الجنة ويشوف الشجرة دي يعني ممكن يضحي بال بالحتة دي إذا كانت هتعطله وما توصلوش ممكن الواحد يضحي بواحدة بيحبها ممكن الواحد يضحي بفلوس شاكك انها هتعطله عن دخول الجنه لما تتصور ملكك لشجره ها غرسها الرحمن بيده اضحي بايه بكل الدنيا وما فيها لو ف... لو بتفهم سبحان الله كنت بشتري كتب من على سور الازبكي ايه انت لسه بتشتري كتب اه والله لسه بشتري كتب فالمهم مسكت آه، كتاب آه، آه، ديوان احمد شوقي فبقول له بكام ده قال لي ب 600 جنيه ليه يا عم الحاج ما هو ب 112 قال لك لا اصل ده عليه اهداء بخط احمد شوقي فعشان خاطرك قلت له بس 600 جنيه كتير قال لي انا قلت 600 جنيه انا بقول 1600 جنيه شجرة غرستها يد الرحمن ألا تشتهي ألا تتمنى وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وما لاآها من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص فإن سألت عن أرضها وتربتها يا ترى هي رمل زي أكتوبر ولا تراب وطينة زي المعتمدية ها؟ فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران لا تراب ولا رمل المسك والزعفران وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأزفر وإن سألت عن حصبائها الطوب الحصى اللي العيال هيحدفوا بيه بعض في ال- في الجنة حصبائها قل فإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ فهو اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب وإن سألت عن أشجارها فما من شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب ولا الخشب وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار أنهار من عسل مصفى وأنهار أنهار من لبن لم يتغير طعمه أنهار وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور اللهم ارزقنا الجنة كما قال ربنا جل جلاله ومزاجها من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور وإن سألت عن آنيتهم الآنية فالذهب والفضة في صفاء القوارير ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا يا سبحان الله قوارير من فضة قالوا القارورة لا تكون إلا من زجاج فكيف ستكون قارورة من زجاج فضة قالوا هي من فضة ولكن فضة ريئة زي الإزاز فضة ريئة بيضة زي الإزاز قدروها تقديرا يعني إيه يا سني احنا اتفقنا مش تحلق دقنك تاني خلاص صح طب احلف لا لازم تحلف مش هيحلق تاني ان شاء الله ال- يعني ايه قدروها تقديرا لما يدوك كوبايه الميه تشرب اخر شفطه تلاقي نفسك شبعت قدروها على قد مزاجك بالظبط لا يفيض فيها نقطه ولا بعد ما تشرب تقول له صب تاني هي مظبوطه على قدك هي كده لا ده في اعجب من كده لما العلماء يتكلموا عن ايه فيها عينان تجريان عينان ايه تجريا قالوا ايه قالوا ان صاحب الجنه الواحد اللي في الدرجه العاليه اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنه لما يجي رايح يزور واحد صاحبه تحت يعني آه، آه، لما يكون واحد من اصحاب الدرجات العلى سيدنا ابو بكر الصديق جاي يزور واحد غلبان يعني ممكن سيدنا ابو بكر يزورني في بيتي في الجنه اه آه، دي مش لهم فيها ما يشاءون قول لي طب انا هطلبه بقى كل يوم يجي يقعد معايا و100 مليون واحد طالبينه ويروح عند مين يا ابني دي الجنه ما تحكمهاش باحكام الدنيا هيروح لل100 مليون ويرضيهم ازاي انا ما اعرفش لا ادري بس هيعملها الشاهد ايه بلاش دي طيب الشاهد ان لما الراجل صاحب الج- ال- ال- الدرجه العاليه هيزور واحد من من اصحاب الدرجه دي الدنيا في فطبعا معلش معلش يعني الميه بتختلف اه الميه بت- صح ولا لا يعني اللي بيشرب فوق مش زي الايه مش زي اللي بيشرب تحت يعني فيعمل ايه فيها عينان تجريان يعني لما يمشي العين بتاعته تروح معاه لما يجي يقعد عندك وانت تيجي تقدم له كوبايه ميه يقول لك لا معلش ما بغيرش مزاج احنا في الجنه يا جماعه في الجنه انتم مفكرين ايه الجنه ده موضوع مختلف خالص عن العيشه اللي احنا عايشينها دي انتم مفكرين ان احنا عايشين هذا نكد اللي احنا عايشين فيه اما الجنه فهناك جنه وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في, صواء في صفاء القوارير وإن سألت عن سعة أبوابها أبواب الجنة فبين المصراعين يعني من الضرفة للضرفة يعني من الحلق للحلق فبين المصراعين مسيرة أربعين عاما ما فيش زحمة الأتوبيس ده ما بيزحمش خالص اللي بيدخل الجنة ده على طول فاضي ما فيش كمساري بيقول لك خش جوه ادخل أربعين من الأعوام ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام وإن سألت إن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها في ناس في الدنيا أصحاب مزاج بيستمتع هو كده له مزاج في الجنة كل أنواع الأمزجة أعجبني أن للمؤمن في الجنة خيمة في ناس يحب يعيش في خيمة اللهم ارزقنا خيام الجنة آه قال إيه إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة خيمة بقى لا تقول لي خيمة خيش ولا صوف ولا وبر ده أنا عايز خيمة من آه، وبر الإبل لو سمحت لا ده خيمة من إيه أقول لكم قصة طريفة ولا إحنا كده قربنا نخلص طب ص... للصبح ماشي يا عم إسلام ربنا يجوزك عشان تسكت شوية بحكي لكم قصة طريفة كنت زمان آه، أما رجعت من السعودية سنة 85 وبدأت دروس في المعتمدية كان درس في مسجد الجمعية الشرعية في المعتمدية ناس الغلابة كده بيقعدوا لنا في يوم أنا راجع من آه، من ال- من بولاق دكرور كان عند- في عربيات ميكروباص اللي هي مفتوحة البوكس من ورا دي بشيلن آه آه آه أيوه فبالتندة آه فانا قاعد في العربيه مروح المعتمديه ففوجئت واحد بيقولوا محمد بن حسين عقوبي امبارح قال ان البتنجان الاسود حرام انا قاعد والله فقلت له لا والله قال لي اه والله قلت له انت سمعته قال لا انا ما سمعتوش بس ابني كان قاعد في الدرس وقال لي ان هو قال البتنجان الاسود حرام قلت له انت تعرف محمد حسين قوبي قال لي ايوه طبعا عارفه قال لا ده واد انا اللي مربيه القصه ايه في البتنجان الاسود بقى ان انا قلت لو واحد في الجنه اشتهى بتنجان مخلل واحد عايز ي- بتنجان مخلل بالثوم نجيب له منين ده في الجنه فانا قلت وكنت غلطان ان في الجنه هتبقى شهواتنا اعلى من كده بكتير مش هيخطر على بالك بتنجان مخلل انا ما قلتش انه حرام ولا قلت انه وحش قال انا باكل بتنجان مخلل ما فيش مشكله بس قصدي ايه ان احنا في الجنه لما نبص تلاقي قدامك يعني هل البشوات الكبار اللي بياكلوا مش عارف ايه يتمنى بتنجان مخ... ما يخطرش على باله بتنجان مخلل ممكن يقرف منه انت لما برضه تبقى لا انا لا ادري الصح ان احنا نقول ايه لا ادري في الجنه في بتنجان مخلل أو... ان اشتهيته فستجده لا شك قال الله فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون لكن ان لم تشتهيه علت همتك وتمنيت اشياء اعظم وارقى خلاص ما لكن لو اشتهيته هتلاقيه الشاهد ايه ان احنا بنقول واحد بيطرب عايز ي- ي- يقول كده الله ايوه يا سيدي موجود ايه الرياح مع الاغصان مع اوراق الاشجار هتعمل له طرب فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها قال طب احنا عندنا دليل على الكلام ده قال اه ذواتا أفنان أفنان جمع فنن اللي هو قالوا كده إذا مرت الريح بين الأغصان والأوراق هذا الحفيف يستفز بالطرب لمن يسمعه إضافة إلى أن الحور العين هيغنوا هيغنوا لأزواجهم وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها مئة عام لا يقطعها وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفي عام ألفين سنة ماشي ألفي عام وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون ميلا من تلك الخيام وإن سألت عن علاليها وج- وجواسقها البلكونات والفرندات اسمها العلية العلية البلكونة والجواسق اللي هي ال- البرندة الواسعة المدورة جواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الدري الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشبخانات وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر اللهم ارزقنا الجنة يا رب أنا بقول إن أج من من من أجمل الأشياء في الجنة كل ما في الجنة جميل ولكن من أجمل الأشياء أنك في الجنة لن ترى إلا من تحب ولن تسمع إلا ما تحب سبحان الله النهارده لما يجي واحد اتصل بيا في التليفون اقول لك خبر حلو اقول له يا ريت يا رب اسمع خبر حلو نفسك في الجنه مش هتسمع غير اخبار حلوه ما نفسكش تشوف فلان يا ريت انت مش هتشوف غير اللي انت بتحبه شيء جميل انك انت تبقى عايش في الجنه مش هتشوف غير اللي بتحبه ولا هتسمع الا اللي انت بتحبه وان سالت عن وجوه اهلها وحسنهم فعلى صوره القمر وان سالت عن اسنانهم سنهم فابناء ثلاث وثلاثين على صوره ادم عليه السلام ابي البشر كل الناس هيبقى عنده 33 سنه والسنه اللي بعديها هنعمل له عيد ميلاد 34 لا السنه اللي بعديها هيبقى كام 33 برضه الزمن وقف ما فيش زمن يعني بعد عشر سنين مش هيبقى دخل الاربعينات لا لا لا لا بعد ملايين السنين هو 33 طوله ستون ذراعا في السماء في عرض سبعة أذرع يبقى كل الأهل الجنة ستين ذراع ستين في سبعة باثنين واربعين يعني طوله أربعين متر وعرضه سبعة في سبعين يعني عرضه خمسة متر ستين في خمسة طول في عرض الكل وإن سألت عن سماعهم ف- فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين لما نقول لسيدنا داود سمعنا آه لما نقول لسيدنا أبي موسى الأشعري حبر لنا آه لما نقول ونقعد نسمع نسمع قرآن نسمع وأعلى منها خطاب رب العالمين لما تسمع ربنا بيكلمك ربنا هيكلمني اه لو دخلت الجنة هيكلمك وتسمعه بد وإن سألت عن مطاياهم التي يز- يتزاورون عليها أنا لما أجي هروح أزور سيدنا عمر بن الخطاب في بيته أركب إيه؟ عايز إيه؟ جيب لك فانتوم اللي أنت عايزه اللي تشتهيه وتتمناه مطاياهم نجائب إن شاء الله مما شاء تسير بهم حيث يش- يشاءون من الجنان كل اللي انت عايزه عايز عربية عايز طيارة عايز هليكوبتر عايز نفاثة عايز صاروخ اللي انت عايزه عايز تركب ايه لهم فيها ما يشاءون يسير بهم حيث شاء وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس والتيجان مزينة بذلك وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كان واحد من البشوات القدام كنت لما اتكلم معاه فاقول له ربنا يجعلك باشا في الجنه يقول لي يا عم بس ادخل وابقى خدامك اقول له ما انا مش عايز خدامين هناك الخدامين هناك كتير يطوفوا عليهم ايه ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم ثم هناك رايت نعيما وملكا يا نهار ابيض كان زمان كنت في السعوديه وكان معانا آه، خادم المسجد ولد طيب مؤدب كده فمن الشرقيه فكان احيانا آه، اقول له ادخل صلي حافظ هو فيقول لي يا ابوي ابن ابو سليم هيصلي بالناس فبقول كده لما الواحد يدخل الجنه يقول يا بقى انا كل الخدامين دول عندي والله ما استاهل بس هو كرمك يا رب اللهم ادخلنا الجنه يا رب فإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم تعال يا دي اللي عايز تتجوز بقى اهو ها فإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب فلا الورد والتفاح ما لبسته القدود ولا الرمان ما تضمنته النهود واللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور ولا الرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين وإذا ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صقيلها ويرى مخ ساقها من وراء اللحم لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها لو اطلعت حوراء واحدة على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحاً ولاستنطقت افواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتزخرف لها ما بين الخافقين ولاغمضت عن عينها عن غيرها كل عين ولطمس نورها ضوء الشمس واحده حوريه واحده بس لو بصت لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم ولنصيفها على رأسها نصيفها اللي هو ايه التاج لابسه خمار وعلى الخمار ده حاطه ايه تاج التاج ده نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها ولا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا ولا يزداد لها على طول المدى إلا محبة ووصالا مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس نظيفة يا أخي طهرة والله حاجة تزعل من الشباب اللي بيشوفوا حاجة تعجبهم من هذه الأدناس كنت بقول النهاردة في كيف وأخواتها في حديث جريج عارفين حديث جريج العابد ان الرسول صلى الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان جريج كان عابدا من بني اسرائيل فاتت اليه امه يوما اتت اليه امه يوما وهو يصلي فنادته يا جريج انا امك فاجبني اريد ان اكلمك فقال امي ام صلاتي هو واقف يصلي قال يا رب استمر في الصلاه ولا ارد على امي ثم قال صلاتي فلم يجبها فمشت ثم عادت إليه من اليوم الآخر تاني يوم قالت له يا جريج أنا أمك أريد أن أكلمك وهو يصلي فقال أمي أم صلاتي ثم استمر في صلاته ولم يجبها في اليوم الثالث أتته يا جريج أنا أمك أريد أن أكلمك فأجبني فقال أمي أم صلاتي أمي أم صلاتي صلاتي فقالت يا رب إن هذا جريج ابني أريد أن أكلمه منذ ثلاث ولا يجيبني اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات بنقول دايما ما تدعيش على ولادك ادعي لهم يا رب اهدي ولادي وولاد المسلمين يا رب اللهم اهدي أولادنا أصلح أولادنا اللهم نجنا وأولادنا من الفتن اللهم اجعل أولادنا صالحين اللهم اجعلهم طيبين اللهم إنا نسألك أن تحمينا وأولادنا من الفتن اللهم اصرف عنا وعن أزواجنا وأولادنا الفتن اللهم احمنا وأولادنا من أذى الناس واصرف عنا أذى الناس وأبعد عنا أذى الناس اللهم ادفع عنا البلاء وارفع عنا البلاء واحفظنا من البلاء واحمنا من البلاء ونجنا من البلاء برحمتك أنت أرحم الراحمين دعت على الولد قلت لما كنا في أمريكا زمان كان يقولوا اللي يروح أمريكا أمه دعت عليه إنه يشوف وجوه المومسات رؤية وجوه المومسات عقوبة بل فيه دليل على أن رؤية وجوه العصاة عقوبة من الله عقوبة إن بس يشوفوا الشغل طب اللي بيدخل على النت ولا يدخل يقعد يقلب في قنوات التلفزيون عشان يشوف وجوه المومسات ده إيه ده إيه والعين اللي تنجست بالشكل ده كيف ترى الله الشاهد شوف دي شوف دي انا كتير قلت وبعدين النهارده بقى انا زعلان من النساء فما مش حريص على رضاهم نزعلهم انت مفكر اللي عندنا دول نسوان لا يا ابني النساء هناك في الجنه مفيش حاجه في الدنيا دي اصليه كل اللي انت شايفه ده حشف كل اللي انت شايفه يعني انت مفكر الموز الموز اسمه الطلح الموز اللي انت بتاكله ده موز ده مش موز الموز الاصلي في الجنه انما سمي هذا موز موز ليه عشان لما يجي في الجنه يقول لك ده موز ما تقولش لا انا ما اعرفوش لا اه هات موز ما- ده موز لا والله امال اللي كنا بناكله في الدنيا ده كان ايه قلت لك بتاكل حشف بتاكل قشر يعني مش بتاكل مش ده الاكل ولا ده الشرب ولا ده اللبس ولا دول النسوان في الجنة سترى كل شيء على أصله بقى شوف بيقول لك إيه مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل ولا يمل طيب وصالها قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه هي دي كان لنا شيخ عنده خمسين سنة خمس حاجة وخمسين سنة يتجوز يا شيخ قال أنا نفسي أتزوج واحدة فقط لم ترى عيناها رجل غيري ما شافتش حد غيره هي دي اللي تبقى راضية وسعيدة ما بتقارنش بينه وبين غيره هي دي اللي بيدور عليها لذلك قال حور ها مقصورات في الخيام ما خرجوش الثانية وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف عينها ما فتحتش على غير زوجها ما شافتش رجالة أبدا أبدا ما شافتش غيره عشان هو كده في في عينيها الرجل الوحيد فيش رجالة تاني قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه إن نظر إليها سرت وإن أمرها بطاعته أطاعت وإن غاب عنها حفظت فهو معها في غاية الأماني والأمان هذا ولم يطمسها قبله إنسٌ ولا جان كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا لما تسمع الكلام سبحان الله العظيم يبقوا فكروني مرة أجيب لكم نقضي ليلة كده برضه زي ما قضيناها الليلة دي جنة نبقى نقضي ليلة مع الأجندة بتاعتنا اللي اسمها سفينة آل يعقوب يعني كل ما نقابل حاجة حلوة كده نكتبها فيها سبحان الله العظيم بيت شعر كلمة ناس الكلام الجميل سيدنا عمر تمناه قال إيه أتمنى أن أجالس قوما ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر أطايب الكلام قعدة حلوة قعدة حلوة إن أنت قاعد مع زوجتك تقول لك بيت شعر وبعدين تقول لك نكتة وبعدين تقول لك آه، مقطوعة نسر وبعدين تقول لك حاجة جميلة حاجة جميلة عيشة جميلة في الجنة ولا إيه رأيكم اللهم ارزقنا الجنة يا رب فإذا وكلما حدثته ملأت أذنيه لؤلؤا منظوما ومنثورا وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا وإن سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر؟ وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض وإن سألت عن الحور فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان وإن سألت عن النهود فهن, فهن الكواعب نهودهن كألطف الرمان وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس قرة النواظر وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهم ال- فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاء أضاء أضاءت الجنة من ضحكها وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس وإن انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة حديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع وإن أنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل هذا وإن سألت عن يوم المزيد نوصل للمهم بقى وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد فاستمع فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته كان يعجبني قوي لما نكون في مكة واخرج كده اقوم الاقي الناس كلها متجهه الى الكعبه اللهم ارزقنا الحج اللهم يسر لنا الحج هذا العام اللهم اكتب لنا الحج ولا تحرمنا يا حي يا قيوم اه ده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده كل الناس متجهه فانا متخيل دلوقتي لما نكون في الجنه ونسمع المنادي ينادي ان ربكم يستزيركم يعني يطلب زيارتكم فاقبلوا حي على زيارته ونلاقي ده خارج من هنا وده خارج من هنا وده خارج من هنا الكل رايح الى يوم المزيد فيقولون سمعا وطاعه وينهضون الى الزياره مبادرين فاذا بالنجائب قد اعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى اذا انتهوا الى ذلك الوادي الافيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم احدا الكل خرج كل أهل الجنة اللي تحت واللي فوق والبعيد والقريب الكل مضى إلى وادي أرض منبسطة واسعة وصل كله هناك أمر الرب تعالى بكرسي فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا احنا اتفقنا هم درجات عند الله كل واحد له درجة وما منا إلا له مقام معلوم كل واحد له درجة كل واحد له مقام كل واحد له كرسي ناس قاعدة على كراسي فضة ناس قاعدة على كراسي زبرجد ناس قاعدة على كراسي ياقوت ولؤلؤ ومرجان كل واحد على قد ايه مقامه اقل واحد بقى وما فيهمش حد قليل قاعد على كثبان المسك كثبان المسك اللي هي ايه كوم مسك كوم كثبان عارفين الكثبان الرمليه كوم من الرمل كده كوم كده مليان مسك كو- كو- مش مليان مسك متكوم يقعد عليه كده ويتجعص يتجضع فتشوفه انت بقى تقول له شيخ محمد تعالى اقعد على الكرسي تعالى تعالى قال لك لا لا لا لا لا انا مرتاح كده انا مبسوط كده انا عجباني القعده دي بحب اقعد على الارض فحبب الله الى كل انسان مكانه وقدره ورزقه لو قطعوك حتت ما تقومش من الحته دي آه، ده مكاني وكل واحد عارف مكانه لا معاك كارت ولا بالاسم ولا بالارقام كله رايح يا ابني احنا في الجنه انت مفكر ايه إيه؟ مش بالحجز هي كل واحد له مكانه عارفه رايح مكانه قال حتى اذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو لكم وعد عند ربنا ربنا وعدكم بحاجة وعايز يديها لكم يقولوا فيقولون ما هو ايه ايه ايه ايه تاني الم يبيض مو- وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنه ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور اشرقت له الجنه فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه قد اشرف عليهم من فوقهم وقال يا اهل الجنه سلام عليكم فلا ترد هذه التحيه اللهم اجعلنا يومها هناك فلا ترد هذه التحيه باحسن من قولهم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك ويقول يا اهل الجنه فيكون اول ما يسمعونه من الجبار جل وعلا ان قال اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني أين عبادي اللهم اجعلنا منهم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب فلم ي... ولم يروني فهذا يوم المزيد سلوني فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا اللهم ارض عنا يا رحمن ارض عنا يا رحيم ارض عنا قالوا أن قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فاسألوني بيقولوا الرضا قال لهم خلاص خدتوا الرضا ايه كمان اسألوني يوم المزيد عايز- حاجة زيادة فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرينا وجهك أرينا وجهك أرينا وجهك أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيت... فيغشاهم من نوره ما, ل... ما لولا أن الله تعالى قضى على أهل الجنة ألا يموتوا لاحترقوا جميعاً ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره ربه تعالى محاضره مش بقول لك هتسمع ربنا لا ده ايه الا حاضره ربه محاضره لله المثل الاعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لكن زي كده تكون قاعد في البيت وعندك ضيوف قاعدين مالين البيت من كل ناحية كده فتبص ايه اخبارك ايه يا اسلام عامل ايه عامل ايه يا واد يا فؤاد انت عامل ايه يا واد يا احمد فينك انت من زمان ما بتبانش ليه ايه اخبارك يا انس انت فين مش باين ليه هي دي حاضره محاضرة اهو ربنا جل جلاله يوم المزيد آه يا عم احمد يا رب اجعلنا منهم يا رب ربنا يهديك يا عم احمد ويرزقنا واياكم حسن الخاتمه والسامعين اجمعين ويكتب لنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب فلا يدع الله احدا في هذا المجلس الا حاضره محاضره يعني يكلمهم واحد واحد واحد واحد ربنا يكلمه ويتكلم معاه حتى يقول اي فل لو دخلت الجنه يا ربنا هيقول لك ايوه يا فل انا فل فل ترخيم كلمه فلان يعني لما تدلع كلمه فلان تقول عليها ايه فل يا فل اه فربنا سبحانه سبحان الله العظيم اي فل ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره ربه تعالى محاضره حتى انه ليقول اي فل اتذكر يوما فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا يقول له يا فلان فاكر لما قلت ان انا لو جوزتك هتتقي الله وهتبطل معاصي وبعد ما اتجوزت معاصيك زادت فاكر فاكر لما قلت يا رب شغلني الشغلانه دي بس اكل حلال وهتفرغ بقى لطلب العلم والدعوة والصيام والصلاة شغلتك وطلعت عيل كذاب وما فضتليش فاكر يوم ما قلت كذا وانا سامعك وبتكذب يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول اي ربي الم تغفر لي يقول له يا رب الحراك ده بقى ما خلينا مستورين مش انت غفرتها لي خلاص فيقول الله بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه هو انا لو ما غفرت لكش كنت جيك هنا بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ودانك هتطير من الفرح وانت بتسمع ربنا ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك